بودكاست صوت أعزائي المستمعين عزمنكم في الحلقة دي على حزورة اسمحوا لكلماتي ترسم لكم المشهد الجاي ولما أخلص هسألكم سؤال لو جاوبتوا صح آه، هو مفيش جايزة بس بنحفظ لكم حقوق التفاخر تخيلوا معايا ساحة كبيرة فيها ناس كتير لابسين الزي الموحد متجمعين حوالين مركبة تقريبا جاهزة للإطلاق أغلبهم مهندسين منهم اللي بيعمل حسابات أخيرة عن اتجاهات الريح والجو في واحدة من الطبقات العليا للغلاف الجوي أو الستراتوسفير ومنهم اللي بيشيك على المركبة وأجهزتها كله تمام؟ جاهزين للانطلاق؟ ثلاثة اتنين واحد السؤال هنا المركبة شايلة إيه؟ أو بمعنى أصح هي شايلة مين؟ أشكركم على محاولتكم النبيلة ولا الإجابة مش رواد فضاء بس هو تخمين إنها حاجة ليها علاقة بالفضاء مش بعيد على فكرة شوفوا يعني أنا شبه متأكدة إنكم ما خمنتوش صح هو ده اللي بنسعى له دايما في صوت بنحب نفاجئكم الإجابة هي إنه المركبة شايلة رماد آه والله
very few people still are unaware that space is available to them.
لا للناس المدركين إنه الفضاء متاح إلهم كخيار بعد الموت وإنهم قادرين ينثروا رماد أحبائهم بالفضاء
دي سامانثا وغالبا اللي بتقوله برضه ما سمعتوش عنه قبل كده إنه لما تموتوا بعد عمر طويل ممكن ما تدفنوش تحت الأرض أو تتحنطوا لا سمح الله لأ ممكن تتحولوا لرماد بيعوم في الفضاء لحد ما القيامة تقوم نعم في الحلقة دي بنرجع لجذور بودكاست ماتريوشكا هندمج عالمين عالم الموت وعالم الفضاء
إذا منطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع لحد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء
أهلا أنا بسنت سمهوت من فريق صوت وهكون قائدة الرحلة معاكم في الحلقة دي من بودكاست ماتريوشكا وإحنا بنتنقل بين ضواحي الموت والفضاء قبل ما ندخل في مضمون الحلقة عاوز أشرح لكم وصلنا هنا إزاي الموضوع بدأ بسؤال بريء اتسأل في اجتماع فريق الإنتاج وإحنا بنجهز للموسم ده هو إيه اللي بيحصل لو حد مات في الفضاء؟ هو في حد مات في الفضاء أصلاً؟ ولو حصل فعلاً كانت إيه الإجراءات بعد كده؟ في رحلة بحثنا عن إجابات للتساؤلات دي اكتشفنا حاجات كتير منها إنه في شركة إنجليزية اسمها Aura Flights بتقدم خدمة نثر رماد الموتى في الفضاء شغلي بيتمحور حول محاولة تقديم Aura Flights للعملاء والعميلات والعالم سامانثا ريتشاردسون هي المديرة العامة للشركة دي مش هنسمع منها هي وبس احنا كمان قدرنا نجاوب إلى حد كبير على الأسئلة المطروحة
مستمعي متريوشكا الكرام برجاء ربط حزام الأمان النهاردة رحلتنا بتشمل محطتين أهلا بيكم في المحطة الأولى مع مرشدتنا سامانثا
شركة Aura Flights تأسست في عام 2017 وهي شركة شقيقة لشركة Sent Into Space أو المرسل إلى الفضاء يلي تأسست في عام 2011 الشركة تأسست لتعمل على إطلاق أدوات مختلفة على الفضاء لتتحقق من مصيرها وكيف ظروف الفضاء القاسية رح تأثر على عملها ووظائفها وبالإضافة لهذا الجانب كانت الشركة بتدون نتائج هاي التجارب بفضل الكاميرات الموجودة على متن مركبات الإطلاق كانت الشركة تحصل على بيانات مهمة كتير وصور رائعة رائعة جدا من الفضاء مدير الشركة بدأ يفكر بطرق لاستخدام هاي الصور الأخاذة والمؤثرة كان حابب يلاقي طرق استخدام أخرى إلها وبعتقد إنه بهديك الفترة توفى أحد أفراد عائلته وهالحدث آم، ساعد ببلورة الفكرة براسه في شوية ثقافات الدارج إنه جثمان الميت بيتحرق وبيتحفظوا برماده المتبقي في جرة ساعات أحباب المتوفي بينصروا رماده في مكان معين كان بيحبه زي البحر أو تحت شجرة وساعات بتبقى دي وصيته نثر الرماد بيرمز لتقبل أحباب المتوفي لفكرة الفقد وتجاوزهم للحدث بعد ما عدوا على مراحل الحزن هي خطوة فيها عواطف ومشاعر كتير ومن هنا اتولدت فكرة نثر رماد المتوفيين والمتوفيات في الفضاء اللي قامت على أساسها شركة أورا فلايتس طلبنا من مهندسينا ومهندساتنا يبدأوا بالعمل على تصميم مركبة الإطلاق اللي ممكن تساعدنا في تنفيذ الفكرة وطلعوا تصميم بمكننا من بعثرة الرماد على مسافة 30 كيلومتر بالستراتوسفير الستراتوسفير هي تاني طبقة في طبقات الغلاف الجوي بتمتد على ارتفاع 50 كيلو متر تقريبا فوق سطح البحر من وقتها آه، قمنا بأكثر من 200 عملية إطلاق يمكن 250 وبقدر أقول إنه عملنا عم يتطور ونحن كتير شغوفين فيه بننبسط كتير وقت نشوف الدهشة والراحة والسعادة على وجوه عملائنا وعميلاتنا وغير هيك آم، خدماتنا بتسمح لهم بتوديع الشخص الراحل بطريقة تكون مرضية لهم
بس إزاي؟ إيه التكنولوجيا اللي تسمح إنه رماد المتوفي يسافر المسافات دي؟
خليني أشرح شوي عن الآلية ككل نستخدم بالون بيشبه منطاد آه، قادر آه، على التحرك في الفضاء بيتم صناعة هاي المناطيد إلنا بشكل خاص من مادة اللثة أو اللاتكس الطبيعية وبتكون معبى بغاز الهيدروجين آه، هي مصممة بطريقة بتخليها تفقع من فوق لتحت بأسفل المنطاد في شيء شبيه بالحبل أو الخيط خلينا نقول بنسميه سلسلة الطيران وظيفة هالسلسلة هي الحفاظ على ارتباط جميع الأجزاء ببعض البعض وبتكون بأسفل البالون في سلسلة الطيران هاي منشوف عاكس الرادار وتحته علبة التتبع الثانية فوق علبة التتبع منلاقي المظلة أو الباراشوت وآخر شي منشوفه هو مركبة الإطلاق مركبة الإطلاق فيها نظام تتبع إضافي بالإضافة لجميع الإلكترونيات والنظم الضرورية لسيرورة العملية والكاميرات وطبعا رماد الشخص جميع هاي الأجزاء متصلة ببعضها بواسطة سلسلة الطيران زي ما سمانثا قالت النظام ده عامل شبه المنطاد البالونة الموصولة بالأجهزة بتتملي بغاز الهيدروجين على الأرض وبتطفو في السماء لفوق في رحلة مدتها ساعة ونص تقريبا السمارت منطاد عليه أجهزة كتير منها أجهزة بتحس بالارتفاع اللي المفروض ينصروا الرماد منه لما البالونة توصل للارتفاع ده الرماد بيتنثر تلقائيا كأنه رقايق ذهب بتلمع بين ضلمة الفضاء الواسع حوالين الأرض المشهد الساحر ده بيتصور بالكاميرات الموصولة بالبالونة بعدين البالونة بتستمر في الارتفاع لحد ما تفرقع وبتقع للأرض في خلال ساعة تقريبا بباراشوت الهندسة والحساب مع شوية وقت بيقدروا يحققوا الخيال وبفضل التكنولوجيا دي Aura Flights بيقدموا نوعين من الخدمات هنفضل مركزين على الخدمة اللي عليها الطلب الأكبر وهي النثر التذكاري المعروف بال memorial launch العميل أو العميلة بيتصلوا فينا وبنتناقش بتفاصيل الإطلاق مع بعض بنتأكد طبعا إنهم مرتاحين مع تسلسل الأمور وإنها تكون متسقة تماما مع خططهم لتوديع الراحل عملية الحجز سريعة وبسيطة كتير بنبعت للعميل نموذج حجز الخدمة بالإضافة للشروط والأحكام المتعلقة فيها بيوقعها وبيدفع الرسوم المستحقة وبعد هيك بنبدأ التخطيط ونتواصل معه لحتى نعاين التاريخ المتاح للرحلة الخدمة دي بتتقدم بشكل شخصي زي ما سمعتوا ممكن حتى الأهل أو المتوفي نفسه يحددوا تاريخ النثر لو تاريخ عزيز أو مهم ليهم الشركة دايما بتحاول تحترم التاريخ ده وتنثر فيه ولما الأجهزة ترجع للأرض بعد النثر التذكاري الفريق في الشركة بيلم المعدات ويستخرج الفيديو والصور اللي لقطتها الكاميرات وبيعملوا فيديو شخصي بيخلدوا فيه مشهد النثر وبيكون فيه موسيقى وصور للمتوفي وعيلته وأصحابه مع الفيديو كمان بيبعتوا للأهل صور ثابتة من النثر وبيعملوا للمتوفي أو المتوفاة صفحة تذكارية أونلاين ومن خلالها يقدر الأهل والأحباب يعلقوا عليها ويشاركوا ذكرياتهم معاه أو معاها بسبب الإجراءات دي وحساسية التكنولوجيا المستخدمة الموضوع مش دايما بيظبط في الميعاد المفضل للمتوفي أو أهله كل رحلاتنا بتتطلب التواصل مع إدارة الطيران المدني في وكالة الفضاء البريطانية ونحن بنستوفي جميع شروطهم وأحكامهم لحتى نستوفي شروط اختبارات إدارة الطيران المدني لازم نعرف موقع مركبة الإطلاق بكل الأوقات ولهيك لازم نعرف الموقع اللي رح ترجع عليه المركبة على الأرض الأجهزة ممكن تنزل في كذا مكان أحسنهم لو نزلت في حقل مفتوح لكن بناء على الجو ممكن تنزل في شارع سكني أو مدينة أو في البحر كل دي أماكن خطر إن الأجهزة تنزل فيها أو هيكون صعب جدا الوصول ليها واستخراج الفيديو والصور منها كأننا ما عملناش حاجة علشان كده المغامرة مش مستحبة فريقنا ممكن يقول مثلا إنه توقعات حالة الجو بتبين مخاطر معينة بالتالي ما بنقدر نطلق المركبة هاي التوقعات بغاية الأهمية لهيك كتير صعب علينا أنه حدا من العملاء يطلب الإطلاق مثلا في يوم محدد يقلنا بدي الإطلاق في 1 أكتوبر لأنه الإطلاق مرتبط ارتباط وثيق بحالة الطقس في الستراتوسفير واللي بيصعب تقديرها مسبقا لأنها ممكن تتغير بغضون ساعات بالتالي منضل منعمل تقييمات لحتى نلاقي التوقيت المناسب ونطلق المركبة لأن الحذر مطلوب وفي التأني السلامة Aura Flights قدروا إنهم يسترجعوا أجهزتهم ويتمموا خدماتهم بأكمل وجه في كل مرة وهم فخورين جدا إن كل رحلاتهم عدت من غير مشاكل البالون بيطلع بينثر الرماد على ارتفاع حوالي 30 كيلومتر من الأرض وأهل المتوفي بيشوفوا آخر لحظاته في مشهد جميل وفي الصفحة التذكارية بيفتكروا أحبابهم ويخلدوا ذكراهم
تيتا الغالية منحبك قد الكون لورا رح أضل أشوف وجهك بالقمر والنجوم كل ما أطلع عليهم بشتاق لك كتير من وقت ما بعتنا رماد بابا على الفضا صرت شوف السما الزرقاء ونجوم بالليل بعيون تاني هالتجربة أوسع بكتير من مجرد رحلة للفضا بس زي ما لاحظتوا الرحلة بتكون للرماد وبس والارتفاع محدود هل ممكن التقنيات تسمح لأننا كبشر نعمل رحلة مشابهة بس وإحنا عايشين؟
في شركات عم تشتغل على هذا الموضوع حاليا وعم تستثمر فيه مبالغ مالية كبيرة ما بعتقد إنه هالتجربة بعيدة عن البشر لكن Sent Into Space و Aura Flights مش مهتمين بهاي القصة حاليا ما رح ننضم لهذا السباق ولحد ما نقدر نشارك في رحلات فضائية ونحن أحياء نرزق وبجسمنا كامل وبينبض مش هيبقى فيه غير رواد الفضاء عشان يسردوا لنا التجربة بره حدود كوكب الأرض
وهنا بعلن لكم أعزائي المستمعين انتهاء رحلتنا في أول محطة لينا في الحلقة دي مع خفايا تقنيات نثر الرماد في الفضاء
وعبال ما نوصل وجهتنا التانية هطرح عليكم شوية تساؤلات خطرت لنا وإحنا بنجهز الحلقة مثلا واضح جدا انه بالرغم من التطور التكنولوجي الهائل في السنين الاخيره ما زال السفر خارج الكوكب مهمه صعبه ومحتاجه دراسات كتير ده الواحد عشان يبعتر الرماد محتاج تقنيات مهوله ما بالك السفر كبشر بحكم اننا في بودكاست ماتريوشكا وبحكم تاريخ مواضيعنا جالنا تساؤل ماذا لو توفى احدهم في الفضاء ونسبه لحساسيه الموقف فكرنا هو لو حصل حادثه في الفضاء ادت بشكل ما للوفاه ايه اللي بيحصل؟ هل في بروتوكول للتعامل مع الموضوع؟ خلال بحثنا توصلنا إلى أنه بسبب الاحترازات اللي بتتاخد قبل الرحلة زي التأكد من صحة رواد الفضاء وإن المركبات متأمنة كويس نسبياً ما حصلش وفيات كتير هناك من ساعة ما بدأ الإنسان يغامر بره الكوكب حصل أربع حوادث مؤسفة هم اللي أدوا لوفاة 18 شخص يا إما في الفضاء أو خلال التحضير لمهمة فضائية وفي أغلب الحالات دي الحوادث حصلت يا إما أثناء الإقلاع أو الهبوط للأرض آخر واحدة منهم كانت في 2003
الحدث صار بيوم سبت كانت الدنيا لسه صبح كنت في سيارتي وسمعت الخبر على الراديو هيك عرفت بالقصة تاني يوم الصبح حكوا معي من وكالة ناسا وطلبوا مني أروح عندهم بأقرب وقت ده الدكتور بول روت وولب وهو مدير مركز الأخلاقيات في جامعة إيموري في ولاية جورجيا قبلها قضى 15 سنة كأخصائي في أخلاقيات علم الأحياء في وكالة ناسا خلال شغله في ناسا في 2003 حصلت كارثة مكوك الفضاء كولومبيا اللي أودت بحياة سبع رواد فضاء Shuttle Columbia, with seven astronauts aboard, was streaking across the blue Texas skies just 16 minutes from home when it blew apart. In a horrifying echo of the Challenger catastrophe 17 years earlier, flaming debris fell to Earth along a 300 mile long trail of destruction.
تحطم مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا عند دخول المجال الجوي للأرض وتوفي سبعة من رواد الفضاء على متنه بسبب خلل في العازل اللي بيحمي المكوك من درجات الحرارة العالية جدا أثناء الهبوط للأرض المكوك اتحطم وانفجر بأيال متفتفتة اتبعترت بين ولايتين تكساس وغرب لويزيانا أول يوم رحت فيه على ناسا كانت بعد يومين ونص من الحادثة لكن الأزمة كانت لسه مسيطرة على الأجواء وظلت مسيطرة لأشهر المركبة الفضائية كانت بتحتوي على مواد قابلة للانفجار بالإضافة لمواد كيميائية سامة موجودة في نظام التدفئة والتهوية مثلا كانت بتحتوي على خزانات فيها مادة كيميائية مخصصة لتبريد المركبة ما كان بدهم الناس تقترب أو تلمس مواد سامة أو مواد ممكن تتفجر وهاي المواد كانت مبعثرة بمساحات شاسعة في ولايتين أمريكيتين لما رحت على الوكالة لسه ما كانوا عارفين حيثيات الحادثة الموضوع الأساسي اللي كان مطروح للنقاش هو كيفية تنظيف هاي المساحات الضخمة يلي تبعثرت فيها المواد بعد انفجار المركبة بس أنا شخصيا ما اشتغلت كتير على هاي المسألة لأنها ميكانيكية وهندسية دكتور والب في ناسا مش اختصاصه ولا اهتمامه حل المشاكل الهندسية دوره كان مختلف وهنشرحه أكتر خلال باقي الحلقة إنما يوم ما طلبوا منه يجي بعد الحادث كانوا محتاجين يسألوه سؤال واحد ملوش علاقة بشغله هناك إيلان رامون أول رائد فضاء إسرائيلي كان على متن مركبة كولومبيا وفي الوكالة كان بدهم يسألوني يعني هم كانوا على علم إني يهودي وإني مطلع على التقاليد والمراسم اليهودية بالعادة لما يصير أي حدث في إسرائيل وينتج عنه جثث بسبب تفجير مثلا اليهود الأرثوذكس الأكثر تدينا بيحرصوا على الحصول على كل جزء من الجثة بيستخدموا ملاقط صغيرة وقطع قماش ليجمعوا الأشلاء لأنهم بيؤمنوا في اليهودية الأرثوذكسية بقيام الجسد في يوم عودة المسيح لهيك بيهتموا إنهم يدفنوا أكبر جزء ممكن من الجثة في حالات الانفجارات أشلاء الضحايا بتتبعتر في بعض الطبيعي إنه اللي بيقدر يتحدد بسرعة بيتفرق عن بعضه والباقي بيتقسم بين قبور الضحايا الخيار التاني إنهم يفحصوا الأشلاء كلها عشان يحددوا إيه تابع لأي شخص بس التقنيات دي بتاخد وقت ومجهود كبير كان في تساؤل عن لو إسرائيل ميالة لحل فيهم وقتها شرحت لهم إنه في اليهودية زي الإسلام مثلا دفن الجثة بأسرع وقت يعتبر من الضرورات الأخلاقية مما يعني إنهم ما راح يستنوا أشهر ليدفنوها لأنه هذا الإشي يتناقض بشكل كبير مع التقاليد اليهودية زي ما بيتناقض مع تقاليد الإسلام لهيك ما كانوا راح يستنوا أشهر لبين ما يتم الانتهاء من فرز الأشلاء بعد حوالي عشرة أيام من الحادث إيلان رامون اتدفن في مقبرة نهلال الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة المسألة اللي كانت مثيرة لاهتمامي كانت إنه حاجتهم إني أروح لعندهم بأسرع وقت ما كانت متعلقة بكوني عالم أخلاق وإنما بكوني ملم بالديانة اليهودية عالم أخلاق قبل المقابلة دي ما كنتش أعرف إن دول كلمتين ممكن يتقالوا ورا بعض في سياق غير الهزار بس طلعت شغلانة بجد تقريبا بكل دولة غربية علم الأخلاق جزء أساسي ورسمي في آليات عمل القطاع الطبي مش كل المستشفيات فيها ما يسمى اختصاصي عيادي في الأخلاقيات البيولوجية لكن المستشفيات اللي ما بيكون فيها هذا الشخص بيكون فيها لجان أخلاقية مكونة من أشخاص مختلفين عاملين في المستشفى ممكن ولا واحد منهم يكون اختصاصي في علم الأخلاق لكن هاي اللجنة بتخلق فرصة لأشخاص مهنيين وإلهم اعتبار في المستشفى إنهم يحاولوا يحلوا مسائل أخلاقية مختلفة بتظهر بكثرة وبانتظام في عمل القطاع الطبي المستشفيات مش الأماكن الوحيدة اللي بتواجه معضلات أخلاقية وكالة ناسا مثلا خلال رحلتها الطويلة في استكشاف الفضاء مسؤولة عن سلامة العاملين في المجال ده قلنا قبل كده إنه في اختبارات وإجراءات احترازية كتيرة بتتعمل عشان محدش يموت أو يتأذي في الفضاء وهو بيأدي مهمته على مستوى التنقل ما بين المركبة الفضائية والفضاء بيضطر الرواد والرائدات إن هم يقعدوا في أوضة مخصوصة لأربع ساعات عشان جسمهم يتأهب لفرق الضغط الجوي ما بين المركبة وبره المركبة لو ما عملوش كده جايز يجيلهم مرض تخفيف الضغط أو ردح ضغطي وبيبقى فيه خطر على مفاصلهم أو دماغهم في أسوأ الحالات المشكلة كانت إنه الأربع ساعات هدول كانوا وقت ضائع من الوقت القيم بالنسبة لرواد الفضاء لما عملوا تجارب لتحرير الضغط على الأرض اكتشفوا أنه العملية بتتم بشكل أسرع إذا كان الشخص عم بمارس الرياضة خلالها لأنه عملية التنفس والهضم بيكونوا أسرع بكتير بالتالي عملية تحرير الضغط بتصير أسرع قرروا يعملوا تجربة على الأرض ويقلدوا فيها نفس الظروف اللي في الفضاء ويخلوا ناس تجري على جهاز الجري في أوضة تخفيف الضغط كده هيقدروا يشوفوا لو توقعاتهم عن الرياضة والتنقل بين المركبة والفضاء صحيحة ولا لأ اختبروا مستويات الغاز في أنفاس الناس المشتركة في التجربة وهم بيتمرنوا عشان يتابعوا مدى نجاح التجربة
لما قرروا يعملوا تجارب على هذا الموضوع ما جابوا رياضيين ورياضيات محترفين وإنما جمعوا أشخاص عاديين مثلي أنا ما جابوا ناس متعودين يركضوا مسافات طويلة أو ذوي أجسام رياضية بالضرورة طلبوا من الأشخاص المشاركين بالتجربة أنه يخبروهم أول ما يحسوا بأي نوع من الوجع بأي مكان بالجسم عشان يوقفوها فورا لأنه ما كان بدهم حدا ينصاب برضح ضغطي لكنهم واجهوا مشكلة أثناء التجربة تتمثل في أنه أي شخص غير معتاد على الركض بهاي الطريقة لساعة أو ساعة ونص راح يشعر بألم يعني أنا مثلا شخص كبير بالعمر بهاي الحالة ممكن أشعر بألم في الركبة أو الكاحل وهذا اللي صار فعلا الناس صاروا يشعروا بالألم بعد ساعة أو أكثر من تواجدهم على آلة الركض كان بإمكانهم يرتاحوا لما يحتاجوا بس بالمجمل المطلوب كان إنهم يواظبوا على الركض أطول فترة ممكنة لما شخص ما بيحكي إنه شعر بألم في الركبة بيوقفوا التجربة لما شخص تاني يحكي إنه متألم بوركه كمان يوقفوا التجربة لحد ما استوعبوا إنهم غير قادرين على إتمام التجربة مع أي حد من الأشخاص اللي اختاروهم لهذا الغرض وبدل ما يحشدوا رياضيين محترفين لإجراء التجربة يعني أشخاص ما راح يتوجعوا بكاحلهم من الركض لأنهم متعودين يركضوا 8 كيلومتر مثلا بدأوا يعملوا إشي إحنا المختصين في علم الأخلاقيات بنحذر منه دائما واللي هو عدم الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالتجربة بدل ما يوقفوا التجربة زي ما المفروض يحصل بقوا يستفسروا أكتر عن نوع الألم ويكملوا تجربة الرطح الضغطي بالآخر حصل الأمر المتوقع أحد المشاركين بالتجربة كان عم بركض على آلة الركض وخبرهم بوقت ما إنه كاحله بيوجعه سألوه عن طبيعة الوجع لكن استمروا بالتجربة بعد شوي خبرهم إنه ركبته بتوجعه وكمان ما وقفوا التجربة بالآخر هذا الرجل انهار وهو على آلة الركض كان صعب عليهم يدخلوا لعنده فورا كان لازم ينتظروا ويخففوا ضغط الغرفة بالتدريج قبل ما يدخلوا لعنده بعد مرور وقت معين قدروا يدخلوا لعنده واكتشفوا انه اصيب بالنوع الثاني من داء انخفاض الضغط وعانى من بعض المشكلات العصبيه بسبب التجربه حابين ننوه إنه مش وكالة ناسا نفسها اللي كسرت البروتوكول وتسببت بالحادث ده الحادث حصل في جامعة ديوك ناسا ما بتنفذش التجارب بنفسها ساعات بتتعامل مع مراكز خارجية على الرغم من ده ما زالت مشاركة في التجربة والموضوع تحت مسؤوليتها المهم إنه بسبب اللي حصل وبسبب مشاكل تانية اكتشفت ناسا احتياجها لعالم أخلاق وساعتها عينوا الدكتور وولب وظيفتي ما كانت بتقتصر على الرحلات الفضائيه فقط كنت بهتم كمان بصحه الناس في مكان العمل واليات التعامل مع مفهوم الصحه في الوكاله وصحه رواد ورائدات الفضاء على الارض يعني كان عندي كتير مهام وعملي غير فعلا نظره الناس للرحلات الفضائيه وكيفيه تخطيط المؤسسه لرحلات الفضاء طبيعه الاسئله الاخلاقيه اللي كانت تطرح في المؤسسه تمت اعاده النظر بالعمليات القائمه في المؤسسه ومحاولة تصحيح آليات التواصل يلي ساهمت بشكل أو بآخر بحدوث مآسي زي كارثة كولومبيا أو تجربة الرطح الضغطي في معضلات أخلاقية كتير محتاجة إننا نفكر فيها وإحنا بنتطور كبشرية في استكشاف الفضاء أقل شيء ليه علاقة بالحلقة وهو إننا نعمل إيه في جسم المتوفي في الفضاء إزاي بيتم تخزينه وإيه بروتوكولات رجوعه السياسة القائمة من زمان تقتضي إعادة جثمان الشخص المتوفى في محطة فضائية أو في الطريق على المحطة الفضائية إلى الأرض بأسرع وقت ممكن. في المحطات الفضائية في مركبات مغادرة وأمور أخرى تسمح للأشخاص بالعودة إلى الأرض بأسرع وقت ممكن في حال وقوع حادثة ما. السؤال يلي يجب طرحه هو التالي: شو بيصير في حالات مغادرة مدار الأرض المنخفض؟ يعني في حالات الرحلات إلى القمر أو المهمات على المريخ يلي ممكن تستمر ثلاث سنوات مثلا يعني بالحالات يلي صعب نسترجع فيها الجثمان خلال أيام وممكن عملية إعادته تاخذ أشهر أو حتى سنوات المدار الأرضي المنخفض هو المكان اللي موجود فيه أغلب المحطات الفضائية وبتكون على بعد حوالي 400 كيلو متر عن سطح الأرض ويمكن دي تعتبر مسافة بعيدة لكنها نسبياً قريبة جداً القمر مثلاً أبعد حوالي ألف مرة من المحطات الفضائية الناس أحيانا بينسوا إنه كل شعرة كل كيلوغرام بينحط في المركبة الفضائية بيزيد من حمولة الرحلة لأنه بيصير في حاجة لزيادة الوقود المستخدم في الرحلة لتتمكن المركبة من إنها تنطلق إلى الفضاء في كتير أشياء متفاوتة في الأهمية لازم تنحط في المركبة زي إيه مثلاً؟
مثلا أجهزة العناية الطبية لو الواحد بده يحط جهاز تصوير أشعة في المركبة مش ممكن لأنها كبيرة وثقيلة ممكن استبدالها بجهاز السونار بس بكل الأحوال في حاجة لاتخاذ قرار فيما يخص الأجهزة يلي ممكن تتزود فيها المركبة والأدوية مش محتاجين أدوية كتير فوق؟
حرفيا في آلاف الأنواع من الأدوية اللي ممكن وضعها في المركبة من الضروري يتوقعوا جميع أنواع المشكلات الصحية وجميع الأمراض يلي ممكن تصيب الشخص في الفضاء ولاحقا بيتم اختيار أقل عدد ممكن منها لضمان عدم وجود حمل يزيد من وزن المركبة هنا اتضح لي إننا سابقين الأحداث بكذا خطوة في حاجات أخطر من الموت زي لو حصلت إصابة وده احتمال أدعى لأن رواد الفضاء بتكون صحتهم البدنية عالية جدا في الفضاء لنفترض إنه في خمس أشخاص على متن المركبة كل واحد فيهم بيكون عنده وظيفة أساسية ومهمة يقوم فيها وعادة بيحاولوا يكون في أكثر من شخص عندهم نفس المعرفة والقدرات مثلاً ممكن يكون في شخصين عندهم معرفة طبية لضمان إنه واحد منهم يبقى في حال الثاني مات ممكن يكون في مهندستين وممكن يكون في مهندسة طبيبة بغاية جمع دورين في شخص إذا الأولى ماتت بيخسر الطاقم إحدى الوظائف لكن إذا كانت مصابة إصابة بليغة وفي حدا بحاجة إنه يعتني فيها الطاقم بيخسر شخصين المصابة والشخص يلي بيعتني فيها لأنه بيقضي معظم وقته وهو بيدير باله على هذا الشخص المصاب دي احتمالات الخطر واحنا بنتكلم عن طوائم متدربة للعمل في الفضاء بس مؤخرا ظهرت بعض الحوارات الجدية عن السياحة في الفضاء زي رحلة رجل الأعمال جيفري بيزوس للفضاء اللي حصلت في يوليو 2021 هل هي نفس التجربة؟ وهل فيها نفس الخطر؟
في معتقد سائد إنه السياحة الفضائية تعني الانطلاق إلى الفضاء والبقاء فيه مدة معينة الفضاء يبدأ حوالي من 95 كيلومتر فوق الأرض سبيس إكس والمجموعات الأخرى أطلقت صاروخ على المنطقة يلي بيبدأ فيها الفضاء وأبقوه هناك فترة زمنية قصيرة وبعدين رجعوه هاي التجربة مختلفة كثير عن تجربة الأشخاص يلي بيروحوا على محطات فضائية وبيعيشوا فيها أكثر من سنة يعني في التجربة يلي وصفتها الأشخاص بيقربوا من الفضاء شوي وبيرجعوا ولهلأ السياحة الفضائية ما تطورت أكثر من هيك السؤال الأهم هو شو راح يصير لما السياحة الفضائية تبدأ تتضمن رحلات طويلة تمكن الناس من خلالها أنهم يوصلوا للقمر مثلا ويقضوا وقت طويل عليه شو راح يصير؟ في كتير مسائل أخلاقية لازم تناقش في هيك حالات زي ما سبق وقلت وقبل ما نطلع نتفسح على القمر أو نقضي أجازة الصيف في المريخ محتاجين نفكر لو في قوانين محتاجين نتبعها هناك هتفرق إزاي عن الأرض؟ والأقرب لمضمون الحلقة لو حد مات لا سمح الله بره الكوكب هيحصل ايه؟ طيب لو استعمرنا المريخ أو القمر عادي إننا ندفن موتانا في مختلف الكواكب ولا لازم نحافظ عليهم؟ هو أصلا عادي إننا نستعمر الكواكب ولا ده خيار للأغنياء بعد ما تلوثت الأرض وبقت في خطر؟
ما عندي فكرة إذا الشركات عم تتعامل مع هاي الأسئلة بشكل مناسب بعرف إنه هاي الأسئلة عم تنطرح وفي ناس عم يكتبوا عن هذا الموضوع بس ما عندي فكرة عن طبيعة القرارات اللي عم بتم اتخاذها فيما يخص هذا الأمر ولا إذا عم بتم التعامل معها بجدية
الأسئلة دي ما تمش الإجابة عليها عشان لسه ما وصلناش للمرحلة دي من التطور ما واجهناش المعضلة وبالتالي لسه ما فكرناش ولا استقرينا على حل لسه ما حددناش الحدود الأخلاقية اللي محتاجين نقف عندها ونقول إحنا صحيح نقدر نعمل ده لكن مش محتاجينه أو نرفضه خلاصة كلام الدكتور والب إنه مش لازم نستنى لما نواجه المشكلة أو السؤال عشان نضطر نلاقي حل لازم نواجه المعضلات الأخلاقية ونبني القوانين قبل ما نسرح لعنان الفضاء ده دور أداه الدكتور والب في وقته مع وكالة ناسا إنه فتح باب الأسئلة دي اللي بناء عليها بتتأسس القواعد اللي منها بنطور مستقبلنا دلوقتي قادرين ننثر بقايا أحبابنا على حدود السماء وفي اللي قادر زي جاف بيزوس يعمل نفس الرحلة بدون ما يستنى الموت عشان ينثر رماده ومع التطور هيكون في حاجات أكتر في متناول الإنسان العادي بس هنوصل فين لحد ما نموت وهل تطلعنا للخارج هينسينا مكاننا وسط النجوم والكواكب؟ حابة أشكر سامانثا ريتشاردسون والدكتور بول روت وولب على كل المعلومات والتجارب اللي شاركوها معانا في الحلقة ولإشباع وفي نفس الوقت إلهام فضولنا عن الفضاء ومخاطره وسحره كنت معاكم من الإعداد الكتابة والتقديم بسنت سمهوت من التحرير محمود الخواجة الترجمة كريستينا كاغدو التمثيل الصوتي كريستينا كاغدو ومحمود الخواجة وهندسة الصوت نور الدين باللحسن ما تنسوش تشتركوا في قناة ماتريوشكا على تطبيقات البودكاست عشان توصل لكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت